السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الجنة والنار الإيمان باليوم الآخر أمر محوري للغاية في تغيير سلوك وحياة المسلمين المؤمن الذي يستشعر حقيقة وجود الجنة ووجود النار وحتمية المرور على الصراط وصعوبة هذا الموقف والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى والخلود في الجنة أو الخلود في النار الذي يستشعر هذه المعاني يعيش بطريقة مختلفة تماما عن الذي لا يتدبر في أمر الآخرة إلا في مرات قليلة بعض الناس لا تتذكر الجنة ولا النار إلا أحيانا في مجلس علم عابر في برنامج شافه في التلفزيون في خطبة جمعة في كلمة بعد صلاة يعني عندما تحين الفرص قدرا هكذا لا يركز أنه في كل يوم يحاول أن يتدبر في هذا المعنى الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم حياته من أولها إلى آخرها ماجت بالأحاديث والمواقف عن الجنة وعن النار القرآن الكريم ما تخلو منه صفحة من الكلام عن الجنة أو عن النار أو عن الكلام عن الجنة والنار مجتمعين هذا هو الأصل في حياة المسلم يا إخواني ويا أخواتي النهاردة هنتكلم على الجنة بشيء من التفصيل زي ما قلنا في الحلقة الماضية الجنة كيان موجود موجود الآن يوم القيامة عندما يبعث الناس وعندما يمرون على الصراط بعد رحلة طويلة جدا جدا في أرض المعاد خمسين ألف سنة نمر على الصراط كما فصلنا في الحلقة الماضية ومنا من يجوز الصراط بإذن الله نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يجوزون الصراط بسرعة سرعة البرق وسرعة الريح سرعة الخيول كما أراد الله عز وجل نسأل الله أن يوفقنا إلى عبور الصراط المضروب على النار عندما نعبر هذا الصراط فإن الناس تقف على قنطرة القنطرة هذه تعرف بقنطرة الجنة يعني لو تخيلنا أرض المحشر وتليها النار والصراط مضروب فوق النار يأتي بعد الصراط قنطرة ثم الجنة يعني نتكلم على تصوير حقيقي لأرض حقيقية الناس وقفوا على أرض المحشر تكون في أرض الشام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أرض بيضاء لا جبال فيها ولا عوج فيها ولا أي نوع من أنواع البناءات ولا الأشجار ولا أي شيء أرض منبسطة خالية من كل شيء ثم بعد ذلك النار والنار مضروب عليها الصراط نعبر الصراط نجد قنطرة قنطرة زي برضو كوبري تاني نقف عليه في انتظار دخول الجنة على آخر القنطرة باب وهذا الباب هو يفتح إلى الجنة بما فيها من متاع لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وربنا سبحانه وتعالى أسأله أن يكرمنا جميعا بالعتق من النيران وبالمرور على الصراط والوصول إلى هذه القنطرة العظيمة نقف على هذه القنطرة تخلص ذنوب المؤمنين من بعضهم البعض فإذا نكوا وهذبوا دخلوا الجنة يبقى احنا بنقف على هذه القنطرة لأن في منا من اللي عدى فوق الصراط كان ظلم أخ مؤمن تاني ليه ظلم جاره ظلم ابنه ظلم زوجته ظلم أي حد من الناس حواليه من المؤمنين وهو ربنا أكرمه وعدى حسناته أكتر من سيئاته وهو لسه عليه سيئات اللي هي في حقوق العباد لكن هو الحمد لله حسناته أكتر فمعدي وكذلك الآخر برضو عدى الحمد لله الصراط ووصلوا هما الاثنين على القنطرة حتى ندخل القنطرة وقد نزع الله عز وجل الغلة من قلوبنا يخلص ذنوبنا على هذه القنطرة فكل واحد بقى يدي التاني من حسناته ونتفاضل بهذه الحسنات في داخل الجنة طبعا الناس كلها بتقول لك ايه الحمد لله المهم دخلنا الجنة فعلا المهم دخلنا الجنة لكن الدرجات التي في الجنة والتفاوت في المناصب في الجنة والتفاوت في الأملاك في الجنة هذا يستمر أبد الآبدين فاللي انت هتدفعه دلوقتي لأخيك المؤمن يوم من الأيام قلت له كلمة غير سليمة أو غير سوية فقمت مديله حسنات بدلها وضربت ده في يوم من الأيام ظلما وعدوانا فاديته حسنات وخدت من ده حاجة بغير حق فقمت مديله حسنات وهكذا وهكذا وهكذا تقعد توزع شيء من حسناتك انت الحمد لله معدي دلوقتي لكن بتخسر شوية شوية شوية لحد ما يأخذ كل العباد حقوقهم خلاص الحمد لله كلنا دلوقتي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نقوا وهذبوا بقيت صالح أن تدخل الجنة الآن لا عليك ذنوب لا عليك أوزار لا عليك خطايا ما عليكش أي حاجة لا لربنا سبحانه وتعالى ولا للعباد أنت جاهز دلوقتي هنخش على طول الجنة لا هنستنى شوية هنستنى مين نستنى الرسول صلى الله عليه وسلم الجميع ينتظر حتى يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه لا يفتح باب الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم فيأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقوف تنظر إليه تسعد بقدومه صلى الله عليه وسلم يا رب يحشرنا معه في زمرته يا رب فلما يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يتقدم حتى يصل إلى باب الجنة فيطرق باب الجنة باب حقيقي والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بيتركه بنفسه الكلام ده هنعيشه يا اخوانا مش ارواحنا هنعيشه كده باجسادنا اجساد طبعا مناسبه لهذا الظرف وهذا الزمن وهذا الجو وهذه الطبيعه الجديده التي نمر بها لكن هي حياه حقيقيه ماديه عايشينها بنروح وبنيجي وبنتزور وبنشوف وبنعلق على الامور وبنستعجب من الاشياء وبسال جارك اللي واقف جنبك وصاحبك وبتشوف ناس انت عارفهم كانوا معاك في الدنيا وبتفكروا بعض باللي كان في الدنيا فاكر لما كان كذا وفاكر لما كان كذا هذه الاحداث هتشوفها وتفتكرها وتشوف اثرها موجود في يوم القيامه على القنطره وانت قريب من دخول الجنه يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق الباب فيرد عليه من داخل الجنة خازن الجنة رضوان فيقول من فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك لا أفتح الباب إلا لك فيفتح الباب رضوان فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم أول الداخلين أول من يطئ الجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ريت لو تعمل حاجات بيحبها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تبقى جنبه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هذه وسائل تقرب بها من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره كتير كتير كل اللي ماشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما التصقت بالسنة أكتر كل ما قربت منه أكتر كل ما بعدت عن السنة كل ما بعدت عنه في ناس بعيدة عن السنة قوي هتقع هناك فوق الصراط في داخل جهنم مش هتكمل المشوار فنسأل الله العافية والسلامة فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يدخل مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مجموعة هتدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يخش نسأل الله أن يلحقنا بهم هذه المجموعة وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يهودي أحد اليهود جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يختبره في قضايا معينة حتى يتثبت من أنه رسول فجاء إليه وسأله يا محمد صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني يوم القيامة أين يكون الناس يوم القيامة هيكونوا موجودين فين خلاص الأرض ما عادتش هي الأرض كل شيء اتغير الجبال راحت والبحار فجرت والسماء تفطرت والكواكب تناثرت الوضع بقى مختلف تماما عن وضعنا دلوقتي فيقول أين سيكون الناس فقال صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر يعني ايه الكلام ده الجسر اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شوية المضروب فوق جهنم قبليه الأرض اللي فيها المحشر الأرض دي ضلمة تماما في الظلمة دون الجسر الارض دي ضلمه ضلمه ضلمه انت مش شايف اي حاجه لكن بعض الناس يا اخواني في هذه الظلمه يرون يرون يقدر يشوف في هذه الظلمه هيجيب منين النور نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يسعى هذا النور بين ايديهم وهو ماشي في هذه الارض المظلمه تمام ما في شمس خلاص ما في كواكب ما في نور من اي نوع لكن في ناس بيبقى طريقها منور يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إيه السبب النور ده أسباب كتيرة جدا موجودة في السنة منها على سبيل المثال كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة إيه الجمال ده بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة مين الناس اللي ماشية في الضلمة إلى المساجد الناس اللي رايحة صلاة العشاء واللي رايحة صلاة الفجر اللي بيروح صلاة الفجر في الجامع واللي بيروح صلاة العشاء في الجامع في هذا الجو المظلم الجزاء من جنس العمل إذا كنت أنت أرهقت نفسك في الدنيا ومشيت في الضلمة عشان تروح المسجد فربنا يبدلك بدل الضلمة اللي أنت تعبت فيها في الدنيا نور يوم القيامة نور يوم القيامة فيكون لا معاك نور وأنت لأن أنت ما شاء الله كنت من مصلي الفجر أو مصلي العشاء في المسجد أنا لازم أفكر في العبادات بهذه الصورة ولازم أفكر في المعاملات بهذه الصورة زي ما قلنا من شوية أنا وكافل اليتيم كهاتين تساوي ايه ان انت يوم القيامة وانت داخل كده الجنة تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم سحبك من ايديك ومدخلك معاه انا وكافر اليتيم كهاتين لازق فيك تماما اهو ما تشوف يتيم وتكفله مش دي برضو حاجة ممكن تكون احد مطامحك واهدافك في الدنيا بدل ما الواحد عمال يفكر في ان هو ازاي يوسع املاكه والشقه بدل ما تبقى ثلاث اوض تبقى اربعه والعربيه ما تبقى كذا تبقى كذا وحياتي ومرتبي ووظيفتي و فكر في الارض الاخره في الحياة المستقرة حقيقة أدي آليات أهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها لك لتوسيع أملاكك في الآخرة وهي أملاك حقيقية عشان تخش بدري بدل ما تتأخر عشان تاخد ملك كبير بدل ما يكون أصغر من غيرك وهكذا وهكذا فالرسول عليه السلام سأله اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال في الظلمة دون الجسر طيب بعد كده قال صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنه قال اليهودي فمن أول من يدخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين أول ناس هتخش الجنة فقراء المهاجرين لأن الناس ديت هي اللي على كتافها اتبنت الأمة الإسلامية كلها الناس اللي تعبت في الأول وكدحت وأنفقت وتعذبت واتبهدلت وهكذا يا إخواني كل إنسان يقوم ببداية عمل صالح يكون هو أول واحد عمله يحصل من الخير ما لا تتخيلون ويكون إن شاء الله يوم القيامة من السابقين السابقين مع أنه من المتأخرين كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في برضه ناس من الآخرين هيحصلوا الأولانيين دولت ليه؟ لأنهم بدأوا أعمال في الدنيا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقراء المهاجرين هؤلاء هم الذين بدأوا عمل ما أنت بدأت دعوة الله عز وجل في جامعة في مدرسة سنة واثنين وثلاثة وبدأت الدعوة تنتشر في كل المدرسة في كل الجامعة الخير كله راجع لك أنت بدأت عمل خيري معين لكفالة الأيتام في الحي بتاعك بعد سنة سنتين بقى في 200 300 واحد بيكفلوا مش انت اللي بتكفلهم ده غيرك وغيرك وغيرك بس انت اللي بديت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فقراء المهاجرين يدخلوا الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول ما يدخلوا يقول اليهودي فما تحفتهم عند دخولها إيه هي الجايزة اللي هياخدوها أول ما يخشوا قال صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون زيادة كبد النون ايه كبد النون كبد النون يعني كبد الحوت حتى قطعة معينة من كبد الحوت بتقدم ليهم بتطبخ بطريقة معينة بتتشوي بطريقة معينة ده أجمل شيء يعطى لفقراء المهاجرين أول ما يخشوا قبل ما ياكلوا حتى قبل الطعام الرئيسي يعني زي ما احنا بنسميها في الدنيا كده المقبلات حاجة كده تفتح نفسك او انت لسه داخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم اتعمل حفله حفله يستقبل فيها هذه الزمره الاولى واول حاجه تقدم لهم في الاطباق يقدم لهم زياده كبد النون فقال اليهودي فما غذاؤهم على اثرها طب بعد ما ياخدوا زياده كبد النون هياكلوا بقى ايه قال صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنه الذي ياكل من اطرافها الله اكبر ده في طور معين دلوقتي بيتربى عشان يتذبح للناس اللي هتخش الجنة الأول طور معين بياكل من أطراف الجنة لحمة خاصة جدا طبخة خاصة جدا رعاية خاصة جدا استقبال خاص جدا ينحر لهم ثور الجنة عشان ياكلوا منه الغذاء الأول أول طعام ياكلوه في الجنة فقال اليهودي وماذا يشربون بعد ذلك قال يشربون من عين كانت سلسبيلا يشربون من عين السلسبيل التي نعرفها جميعا ياخذوا كوبايات يشربوا منها جميعا في هذه اللحظة هذا أول استقبال وهو استقبال متكرر بعد ذلك لعامة المؤمنين وفي ذلك تفصيل نأخذه بعد الفاصل فابقوا معنا عابر سبيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ريت تكونوا عشتوا معانا قبل الفاصل في الجو بتاع الجنة جو استقبال مهيب بيتعمل للزمرة الأولى الناس اللي هتخش بعد كده برضه هتستقبل استقبال عظيم تجتمع الملائكة يمين وشمال وانت تخش يهنوك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طول ما واحد داخل تخيل انت كده لما بتروح تزور عظيم من العظماء رئيس دولة ملك من الملوك فبتدخل القصر فبتلاقي واقف على اليمين وعلى الشمال حرس وخدام يمين وشمال وناس بتحييك وناس بتستقبلك وناس بتهنيك وبتكرمك وبيقابلك بعد كده ناس جوه بيأكلوك وبيشربوك وبيستقبلوك وبيقعدوك يعني ملك تاني احنا شفنا في قصور ملوك هنا وهناك اشياء احنا ما كنا نتخيل ان على ارض الدنيا وهذا كله صناعه بشريه ما بالك باستقبال رب العالمين لعباده المؤمنين في الجنه الملائكه واقفه على الجنبين تهنيك ان انت الحمد لله نجحت الف مبروك اي نجاح في الدنيا يساوي هذا النجاح يا اخوانا ياما الناس كسبت ونجحت وخدت شهادات واتجوزت وخلفت وتجرت وعندها أموال وصفقات ونجاحات كتيرة هل هذا النجاح يقاس بهذا الذي نتكلم عنه الآن وقد انتهى زمن التعب وانتهى زمن التكليف وانتهى زمن الطلبات ما في عليك قيود ما في عليك أوامر ما في عليك طلبات ما في أي شيء انت فقط جاي تنبسط أجازة طويلة طويلة طويلة أبد الآبدين أبد الآبدين في هذا النعيم أول ما تخش الجنة على طول بعد الاستقبال ده تقوم جاي سايبهم طبعا إذنكم السلام عليكم على بيتي عدل وأنت شرفك ببيتك يقول صلى الله عليه وسلم فيذهب كل واحد إلى مسكنه في الجنة فلكل واحد من المؤمنين أعرف وأدل بمسكنه في الجنة من منزله كان في الدنيا يعني زي ما انت دلوقتي بتطلع من شغلك تروح بيتك ما بتسألش حد انت عارف بيتك كويس بتاخد المواصلات المناسبة وبتنزل قدام بيتك وبتخش بيتك بمنتهى البساطة ده بيتك هكذا تدخل حتى في اليوم الأول لدخولك الجنة تدخل إلى بيتك وكأنك تعرفه تماما معرفة الله أعلم الوسائل المواصلات شكلها ايه في الجنة لحد ما توصل للبيت بتاعك في كوكب ايه في حي ايه في شكل ايه الله اعلم يا اخواني واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا تدخل على الملك بتاعك ما شاء الله لا قوه الا بالله تخش على البيت بتاعك القصر الضخم الهائل ده بتاعي اه بتاعك ساعات القصور في الجنه يا اخوانا بيبقى عرضها 100 كيلو 100 كيلو قصر واحد ازاي يعني من القاهره الاسماعيليه مثلا ده مسافه قصر واحد ده حدائقي بجناتي لا ده البناء نفسه ده لسه الجنات بره لسه الحدائق بره ده البناء واحد كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة لؤلؤة واحدة مجوفة كبيرة كده عبارة عن خيمة ده بيت أحد المؤمنين للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى أحد منهم الآخر يعني عندك هنا عيلة وهنا عيلة وهنا عيلة ما شاء الله ربنا أكرمك عندك من الحور العين واحد متجوز اتنين واحد متجوز تلاتة خلاص هتفك بقى من الحصار بتاع الدنيا ده ما شاء الله ربنا ايه يديلك هتبقى عندك تلاتة واربعة وخمسة وسبعة ولو مت شهيد عندك اتنين وسبعين البيت واسع جدا ضخم يقول صلى الله عليه وسلم طولها في السماء ستون ميلا 60 ميل يعني حوالي 100 كيلو تقريبا هذا مساحة قصر من القصور مبني ازاي القصر ده مبني طوبة ذهب وطوبة فضة كما وصف صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر ملاطوة يعني المونة اللي معمولة بين الطوبة والطوبة عشان تمسك الطوب في بعضه انت بتتكلم على بيت حقيقي موجود مبني بشكل معين زي ما احنا بنبص على بيوتنا دلوقتي ده مبني من الطوب الطفلي وده مبني من الطوب اللي مش عارف ايه وده الطوب ايه انواع طوب مختلفة هناك الطوب اللي موجود في الجنة واحدة ذهب وواحدة فضة والمونة اللي في النص موجودة ايه موجودة مسك اذفر فاول ما تشوف البيت طبعا تذهل تخش على البيت البيت حواليه جنينه رهيبه مساحه هائله من الحدائق والارض اللي انت ماشي فيها فيها ممرات بتوصل ما بين الباب اللي انت دخلت منه وباب الجنينه من بره لحد باب القصر في ممرات جوه الجنينه يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت الارض اللي انت ماشي عليها ديت عباره عن لؤلؤ وياقوت عندنا احنا هنا في الدنيا نحط فيها زلط مش كده هو ده حتى بيوت العظماء لا مفروشه زلط مفروشه رمل مفروشه ورد مفروشه اي حاجه لك هذه مفروشه لؤلؤ ومفروشه ياقوت كما يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتمشي تخش عشان تشوف البيت بتاعك ايه رايك في البيت بتاعك تحب يكون عندك واحد كمان اتنين تلاتة عشرة كتر في البيوت اللي يكون عندك في الجنة في ناس عندها بيت وفي ناس عندها عشرين بيت وفي ناس عندها عشرات الآلاف وقد يكون ملايين من البيوت لأنه بيعمل حاجات تعمل بيوت في الجنة زي إيه مثلا زي كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إيه رأيك في الكلام ده اللي يبني جامع لربنا سبحانه وتعالى يبني الله عز وجل له بيتا في الجنه طب مش ده مشروع المفروض نعمله مش مفروض نعمل مشروع بناء بيت في الجنة طب ايه المقدمة بتاعته ولا الاموال بتاعته الاموال بتاعته اللي هتحطها في بناء مسجد طب واحد يقول لك والله ده الكلام ده بقى اصبح خاص بالاغنياء يا خسارة انا فقير انا مسكين ما عندي القدرة ان انا ابني مسجد فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث جميل قوي يقول لك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة طب ايه مفحص قطاء ده مفحص قطاء يعني عش طائر اسمه القطاء طائر القطاء ده زي العصفور يعني عش عصفور لما تبني لله عز وجل عش عصفور مسجد ربنا يبني لك بيت في الجنة طب واحد يقول لك طب وانا هبني ازاي عش عصفور مين اللي يصلي فيه ده يعني لو انا جيت جنب بيتي كده وقمت عامل عش عصفور قلت له ده مسجد هل كده بنى لي بيت في الجنة لا مش ده المقصود يا اخواني المقصود ان انا حتى لو ساهمت في مسجد من المساجد بمقدار عش عصفور في داخل هذا المسجد الكبير فانا ربنا بيبني لي بيت في الجنه على قد امكانياتي انا معيش الا هذا الحجم دفعته ربنا معوضني قصر في الجنه مفحص قطاع ده ممكن يكون ثمنه 500 جنيه او 600 جنيه او 1000 جنيه في بيت من بيوت الرحمن في الدنيا قول مثلا بيتكلف نص مليون كل البيت شارك انت في حته منه تبرعاتك للمسجد حط الكلام ده في دماغك اهل الحي الواحد اللي عندهم مسجد مش كويس ولا مهدوم ولا مكسر ولا اجتمعوا مع بعض ونظفوا المسجد وحسنوه وجملوه بحيث يكون شكله جميل والناس تقبل على الصلاه فيه هذا هو الغرض انك تخلي الناس تصلي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي هذا الاجر نقلا عن رب العزه سبحانه وتعالى الذي يعطي هذه القصور في الجنه يعطي هذه القصور لمن جمل هذه البيوت لكي يصلي فيها الناس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة تسمعوا عن مسجد كأني أكلت مسجد لطيف أوي اسمه كأني أكلت انت سمعتوها صح كأني أكلت يعني ايه الكلام ده واحد فكر يعمل مسجد في تركيا معهوش إمكانيات مسكين فقير لكن نفسه يعمل لله مسجد عندما سمع هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فراح عمل ايه قال لك انا كل ما اشتهي اكلة مش اساسية في حياتي هحط فلوسها في صندوق واقول كأني اكلتها كأني اكلت الاكلة ديت والله انا النهاردة نفسي في بسبوسة بس انا ممكن اعيش من غير بسبوسة طب البسبوسة منها كام 7 جنيه خلاص الحتة اللي كنت 7 جنيه في الصندوق طيب بكرة انا نفسي اكل موز خلاص كأني اكلت الموز ويقوم حاطط ثمن الموز في الصندوق كأني اكلت النهارده شربت النهارده كوبايه عصير ممكن اعيش من غير عصير يوم حاطط ثمن كوبايه العصير في الصندوق قعد على كده عده سنوات وفتح الصندوق ولقى فيه فلوس الحمد لله الكلام ده معاصر في زماننا دلوقتي لو انت دخلت على الانترنت وكتبت مسجد كاني اكلت هيطلع لك صوره المسجد وقام شاري حته ارض على الطريق في تركيا حته ارض كده لو ما عندوش امكانيه بالفلوس ديت ان هو يبني مسجد كبير هو فقير فاشترى حته ارض في الطريق عشان تبقى رخيصه وقام مصور هذه الارض عامل عليها سور كده وبرضه مش مكلف وقام محدد القبله والارض فيها نجيله من تحت زراعها نجيله وخلاص بقى مسجد الناس اللي معديه على الطريق ده كله بيجي لها وقت الصلاه بتخش المسجد ده تصلي ده حاطط عليه مسجد كده كاني اكلت والناس كلها تخش تصلي والصوره اللي موجوده في الانترنت فيها ما شاء الله جموع موجوده داخل المسجد ده بتصلي اللي عنده طموح يا اخوانا يحققه الراجل دماغه في قصر في الجنه هل يستطيع احد من البشر ان يحرمه من قصر في الجنه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه خلاص الحمد لله هذا يقين الراجل ده عنده بيت في الجنه ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب انت عندك حوالين البيت دهوت جنينه جنينة واسعة فيها حدائق فيها أشجار فيها زهور فيها فيها فيها طيب ما تحبش تكون أوسع شوية ما تحبش تكون الزهور أغلى شوية أجمل شوية أسعد شوية أه أحب طب أعمل إيه شوف الحوار اللطيف الذي دار بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم قابله صلى الله عليه وسلم وكان في السماء السابعة سيدنا ابراهيم وكان يجلس وظهره مرتكن على البيت المعمور موضوع كبير قوي فقعد راكن على البيت المعمور وسيدنا صلى الله عليه وسلم قابله كلمه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرئ امتك مني السلام اقرئكم انتم اقرئ امتك مني السلام وقل لهم اسمع وصيه ابيك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقل لهم ان الجنه طيبه التربه عذبة الماء ما تضيعوش وقت يا اخواننا إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان هنيجي لمعنى كلمة قيعان بعد شوية وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني إيه الكلام ده يا إخواننا واضح إن الجنة طيبة التربة وواضح ان الجنة عذبة الماء الكلام ده مفهوم لكن بيقول قيعان يعني ايه قيعان القيعان هي جمع كلمة قاع والقاع في اللغة هي الارض المنبسطة التي ليس فيها اشجار والعلماء وقفوا قدام الحديث وقالوا ازاي الجنة ما فيهاش اشجار احنا عارفين ان الجنة فيها اشجار كثيفة للغاية فيها جنات كثيرة وفيها اشجار عظيمة وفيها وفيها وفيها فازاي فقالوا في تفسير الحديث الجنة قيعان أرض منبسطة ليس فيها أشجار إنما تزرع هذه الأشجار بعملك عايز تزرع اشتغل كل ما تشتغل يتزرع لك في الحديقة بتاعتك زرع جديد فيقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن غراسها أدي الزرع بتاعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتر منهم بقى طول ما انت ماشي قول الكلام ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في الحلقه دلوقتي قلتهم اربع مرات تقريبا كل مره بقولها بيتزرع لك شجره هناك في الجنه زهره هناك في الجنه نبات هناك في الجنه وكل الاخوه ليهم الكلام ده ولو علموا الكلام ده لاولادهم هياخدوا اجر اولادهم دون ان ينقص ذلك من اجور اولادهم شيئا طب وجيرانك في البيت طب واصحابك في العمل طب و... عندما ينتشر هذا الجو من الذكر ينصلح حال الناس على الارض وتبنى وتعمر البيوت والحدائق في الجنه ايه احسن من كده يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له في الجنة نخلة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ادي ثلاث نخلات اتزرعوا لي في الجنة دلوقتي سبحان الله العظيم وبحمده ادي واحدة رابعة قول كتر فضل الله عز وجل لا حد له يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده النص الأولاني بتاع النخلة سبحان الله العظيم وبحمده في نص تاني يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة كل يوم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تخيل انت لما يكون عندك ذنوب قد زبد البحر زبد البحر بينتهي لا ينتهي لو انت عندك ذنوب بهذا الكم الهائل وواظبت على ذكر الله عز وجل بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده مئة مرة كل يوم فإن الله عز وجل يغفر لك الذنوب وبالتالي تتوسع لك الأملاك في هذا الملك العظيم في الجنة اشتقتوا للجنة اشتغلوا لا تؤخذ الجنة بالتمني إنما بالأعمال وبالجد وبالسهر وبالتعب لله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته